قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بدان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقي والله مهما اتكلمت ومهما وصفت وحشتوني دي كفايه ان اقول يعني جمله ال- الموضوع كله ان انتوا فعلا وحشتوني آه، بقالنا كتير من من قبل رمضان ولا من بعد رمضان من بعد رمضان بحاجه بسيطه كده واحنا ما اتقابلناش يعني ربنا يا رب يجمعنا على خير وما يحرمناش من بعض وما يحرمناش من ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ادينا داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم بكل ادب وهدوء وسكينه وكالعاده اوعى تنسى التاشيره صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم دخلنا الليله دي على النبي صلى الله عليه وسلم لقيناه قاعد مع بعض الصحابة فبيقول لهم حديث جميل قوي يبعث البشرى والأمل لكل إنسان بيقول أنا خايف على الإسلام اطمن ما تخافش على الإسلام خاف على نفسك ربنا يا رب يكرمنا يا رب ونشوف نصرة الإسلام وعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ونشوف كل بيت في الكون ده كله دخل الإسلام وشاف نور الإسلام النبي بيقول للصحابة والحديث رواه أحمد بسند صحيح بيقول لهم ليبلغن هذا الأمر يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله يا رب يجعلنا يا رب يا- يا- يعني مش عارف أقول ايه نفسي ربنا يجعلنا من الناس اللي ان شاء الله يشوفوا ثمرة هذا الحديث لا يبلغن هذا الامر هذا الدين ما بلغ الليل والنهار نص الكرة الارضية بيبقى نهار والنص الثاني بيبقى ليل فالنبي بيقول ان الاسلام هيبلغ كل الكرة الارضية بفضل الله سبحانه وتعالى والحديث عشان عشان النبي برضه يعني يحفزنا اكتر واكتر بيعرفنا قيمتنا كأمة من خير الامم مش من خير بل نحن خير الامم قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه احمد ايضا بسند صحيح قال انكم تتمون يوم القيامة سبعين امة انتم خيرها واكرمها على الله عز وجل في قبلنا يا جماعة 69 امة احنا الامة رقم 70 احنا افضل ام الامم السبعين دول كلهم اللي فوق ده كله كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم بيطمنا اكتر واكتر قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد ايضا باسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم اهل الجنه عشرون ومائة صف ثمانون منها من أمتي وأربعون من سائر الأمم يعني يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إحنا كأمة تلتين أهل الجنة والتلت اللي فاضل يتوزع على 69 أمة ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا اللي قال كده كنتم خير أمة أخرجت للناس علشان كده درس الليلة دي إن شاء الله بعنوان النبي وعالمية الإسلام الإسلام فعلا دين عالمي كل نبي يا جماعة كان بيرسل لقومه لل- للقبيلة بتاعته للمدينة بتاعته وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيب وهكذا كان يبعث للمدينة دي فقط ولذلك ما كانش في حد معاه بيدعو هو لوحده بس اللي بيدعو وأما النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته عالمية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام دعوته للإنس والجن والمؤمن والكافر والبر والفاجر للكون ده كله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين علشان كده بعد وفاة النبي لازم الدعوة تكمل بل وفي أثناء حياة النبي لازم أيضا الدعوة تنتشر هو في حياة النبي عليه السلام مش كان في دعاء مش كان في أبو بكر الصديق بيدعو مش كان في مصعب بن عمير مش كان في عبد الله بن مسعود مش كان في عبد الله بن عمر مش كان في دعاء كتير جدا عايشين في عهد النبي وبيدعوا والنبي عليه السلام يوجههم ويعلمهم هم يروحوا يدعوا وينشروا الإسلام مش كان معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري راحوا بلاد اليمن عشان ينشروا الإسلام مش عمرو بن العاص بعد وفاة النبي عليه السلام راح عشان يفتح بلاد مصر عشان يدخل مصر في الإسلام وهكذا انتشر الإسلام في بقاع الأرض مش عايز أقول بالعلماء بس بل وبالتجار اللي بيحملوا هم الدعوة اللي بيحملوا هم هذا الدين العظيم اللي مش كل شغلهم الشاغل هو ان هم عايزين يكسبوا فلوس وبس لا ده احنا عايزين نكسب قلوب قبل ما نكسب فلوس اهم حاجة عندنا ولذلك لسه هكلمكم عن الموضوع ده موضوع خطير جدا جدا ومهم جدا ان احنا عايزين فعلا نحمل هم هذا الدين النبي عليه السلام حضنا على ان احنا نبذل قصارى جهدنا في تبليغ دعوة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري بلغوا عني ولو آية قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما عند الترمذي بسند صحيح في جزء من حديث وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر الله يبقى أنت لما تكون بتتعلم وتوصل لدرجة جميلة كده في العلم العلم الشرعي الأصيل اللي فيه اللي كله مبني على قال الله قال رسول الله على النبعين الصفيين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى انت كده من ورثة الأنبياء ولذلك سيدنا أبو هريرة كان بيداعب الصحابة في يوم من الأيام دخل على مجموعة من التجار لقاهم عمالين مشغولين في البيع والشراء قال سبحان الله أنتم هنا تبيعون وتشترون وتتركون الناس يقسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أين؟ قال في مسجد النبي جري التجار وسابوا المحلات بتاعتهم وجريوا على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا شيئا إلا واحد قاعد في حلقة علم كده عمال بيعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا لأبو هريرة بيقولوا أتستهزئ بنا يا أبو هريرة قال لهم والله أبدا ما استهزأت بكم أبدا أمال إيه اللي حصل قالوا له إيه يعني يعني مش أنت قلت لنا في ميراث قال لهم أيوة والله ميراث النبي كان يقسم في المسجد الآن قالوا له رحنا هناك ما لقيناش ميراث قال لهم وما وجدتم قالوا له وجدنا رجلا يعني معاه حلقة علم كده وبيعلمهم سنة النبي قال لهم هذا ميراث النبي وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الملك ولذلك لا يزال أتباع النبي إلى يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى يبلغون سنة النبي ويبلغون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن من ضمن الأشياء الجميلة والعجيبة ان سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام نبي ورسول من أولي العزم الخمسة في يوم من الأيام تمنى من كثرة ما رأى من فضل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرأ عن أمة النبي محمد في التوراة ومثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وبدأ يقرأ عن أمة النبي فتمنى أن يكون واحدا من هذه الأمة تخيل حضرتك وتخيل حضرتك نبي كريم رسول من أولي العزم الخمسة بيقول أنا نفسي أكون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله له ولذلك سيدنا عيسى لم يقتل وإنما رفع إلى السماء حيا ويبقى هكذا حتى ينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى كما صح الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا ينزل مش كنبي وإنما كحاكم من حكام الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم خد بالك فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها الله أكبر يبقى سيدنا عيسى عليه السلام ينزل كحاكم من حكام المسلمين وكواحد من المسلمين صلى الله عليه وسلم ولذلك كان من ضمن الطرف الجميلة إن, الك... إن الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة صاحب كتاب سير أعلام النبلاء وصاحب كتب عظيمة جدا الإمام الذهبي كان ذهبي الكلام كان في كتاب من كتبه اسمه تجريد أسماء الصحابة كان بيترجم للصحابة فكان من ضمن اللي ترجم لهم في وسط الصحابة تخيلوا مين سيدنا عيسى بن مريم فقال عيسى بن مريم صحابي ونبي لماذا؟ قال لأنه لقي النبي حيا في رحلة الإسراء والمعراج فرآه وهو يؤمن وهو, وهو مؤمن طبعا لأن الرسول يقول العزم الخمسة ويموت على إيمانه فيكون صحابيا ونبيا فالوحيد الذي جمع الله له بين الصحبة والنبوة هو سيدنا عيسى عليه السلام يبقى إذا ما زالت الأمة إلى يوم القيامة تبلغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة رحيمة جميلة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك كنت من يعني بقالي 13 يوم لسه راجع امبارح كنت في مؤتمر كبير جدا في فرنسا في باريس والحقيقة حاجة تثلج الصدر بجد يعني مؤتمر كان كبير كان في مدينة لابورجيه ودي أحد ضواحي باريس وطبعا بالمناسبة دي من باب الوفاء بشكر يعني كل القائمين على هذا المؤتمر الكبير وبشكر كل إخواني القائمين على المراكز الإسلامية في فرنسا وبشكر كل الجالية الإسلامية اللي يعني الواحد شاف منهم كم من الحب يعني كفينا لحد ما نلقى الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك فيهم جميعا بحبكم في الله وربنا يجازيكم عنه كل خير طبعا انتقلنا في مدن كثيرة جدا في فرنسا وفي إيطاليا لكن كان التركيز أكتر في فرنسا شيء جميل جدا وحاجة يعني تشرح القلب وتثلج الصدر ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين وكان من ثمرة هذه المحاضرات والسفرية الجميلة ديت ان ربنا اكرمنا وشرح صدر اربعة للاسلام اسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى كان اخت سمت نفسها يقول والاربعة فرنسيين بفضل الله سبحانه وتعالى اخت سمت نفسها شيماء واختين قالوا هنحتفظ بأسمائنا الأسماء الفرنسية لكن احنا مسلمات ونطقوا الشهادتين أخت اسمها إلينا وأخت اسمها كورالي وواحد شاب واحد هو اللي أسلم اسمه كريم هو سمى نفسه كده كريم ده طبعا الوحيد اللي أنا شفته وصفحته وحضنته وشاب ما شاء الله تحس فعلا إن, إن, إن الناس ديت ربنا سبحانه وتعالى يعني فعلا يعني لما, لما يريد فمن يريد الله أي يهديه يشرح صدره للإسلام تشوف الوش الشاب ده نور ما شاء الله حتى أنا قلت للإخوة في القاعة قلت لهم اللي عايز يبص الواحد معلوش ولا ذنب ولا سيئة صفحة بيضة بفضل الله سبحانه وتعالى فلينظر إلى الأخ الكريم هو الآن صفحة بيضة لو مات يدخل الجنة بفضل الله أولا وآخرا وده بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى عشان كده بقول لكم دعوة النبي دعوة عالمية دعوة عالمية لابد للدعاء ان هم يطوفوا العالم كله وان هم يبلغوا دعوة النبي في كل مكان واحنا شغلنا ان احنا خدامين للدعوة بنخدم الدعوة في أي مكان في أي بقاع الأرض ربنا يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا ويعنا وإياكم على تبليغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن ديننا دين عالمي أول آية في كتاب الله الحمد لله مش رب المسلمين رب العالمين آخر سورة في كتاب الله قل أعوذ برب الناس مش رب المسلمين بس المولى عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي قال لمعاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس كل الناس بخلق حسن الله أكبر وهي دي الوظيفة اللي قالها تلميذ النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو ربعي بن عامر لما قال لرستم ودايما بكررها عشان ما ننساش وظيفتنا مش من باب التكرار ولكن من باب ان دي وظيفتنا لازم نفكر بعض بيها قال له من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة عايز أقول حاجة يا جماعة اللي لمحته أن المسلمين في أوروبا سواء العرب المسلمين الجاليات الإسلامية أو سواء المسلمين اللي أسلموا في أوروبا الحقيقة الناس ديت محتاجين دعوة خاصة ومحتاجين داعية بجد بمواصفات خاصة مش أي داعية ممكن ينجح في أوروبا ومش أي داعية ممكن يوصل دعوة في أوروبا أوروبا محتاجة دعوة خاصة محتاجة محتاجة بصدق قلب كبير يسع الناس ديت لأن الناس ديت في غربة سواء الجاليات الإسلامية اللي عايشة هناك أو اللي بيسلموا من أوروبا وأهاليهم بتسيبهم كلهم في غربة فمحتاجين اللي ياخدهم في حضنه محتاجين اللي يطبطب عليهم محتاجين اللي يعملهم معاملة يعني في منتهى الرقي عايز اقول لكم يا جماعه قد ايه حبهم للاسلام المؤتمر اللي حضرته كان حاضر فيه على الاقل 10000 اخ واخت في منهم ناس مسلمين وفي منهم ناس مش مسلمين وجايين يشوفونا وجايين وسعداء جدا هم حاضرين مؤتمر اسلامي في منهم ناس عرب وفي منهم ناس فرنسيين ولذلك احتاجنا ان احنا نعمل المحاضرة وتترجم المحاضرة بعد ذلك هم يسمعوا الترجمة وانا جالس اسمع الترجمة طبعا مش فاهم منها حاجة بس انا طبعا متخيل انا قلت ايه يعني فالشاهد في الموضوع الناس دي محتاجة دعوة راقية رحيمة مش هنفصل شرع جديد ولكن هنفصل شرح جديد شرح جديد ازاي يعني اسلوب جديد للدعوة خطاب جديد للدعوة علشان نقدر نوصل لقلوب الناس ديت لان احنا بصدق حتى المسلمين اللي سافروا هناك قلت لهم يا بختكم اوعوا تكون حرصكم كله على ان انتوا تيجوا هنا تجمعوا فلوس وبس انا عايز كل واحد فيكم لما يرجع بلده يقول لاولاده ولزوجته وحبايبه الحمد لله انا مش جمعت فلوس انا جمعت قلوب ربنا اكرمني وكنت سبب في ان واحد ربنا يشرح صدره الاسلام او واحده ربنا يشرح صدرها الاسلام ربنا جعلني السبب في الخير دوت وفي نشر الإسلام ربنا يستخدمنا يا رب العالمين هنكمل بعد الفاصل ونعرف إزاي إن دعوة النبي بدأت بالحب وانتهت بالحب وأترككم الفاصل ده بكل حب تصلوا على حبيبنا صلى الله عليه وسلم
تعالوا نزور بيت الرسول في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقول لكم يعني ال- ال- المسلمين في أوروبا حياة منظر يفرح جدا وجميل و- وأنا مش عارف أقول لكم إيه ال ال ال الشعب ال- الفرنسي والمسلمين اللي موجودين في فرنسا شعب راقي قوي قوي جميل ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين وربنا يا رب يستخدمنا لنصر الدين انا عايز اقول بس بشرة حلوة لاخواني في قناة اقرأ ربنا يا رب يحفظ هذه القناة ويبارك فيها ودايما كده نتعايش مع ليلى في بيت النبي على فكرة الكلمة اللي اتقالت لي هناك والله وأقسم لكم بالله اتقالت لي في فرنسا واتقالت لي في إيطاليا قالوا لي إحنا هنا في أوروبا لا نرى إلا قناة اقرأ بس ما بنتابعش أي قناة تانية ومتابعين جدا بفضل الله مجموعة من البرامج كان من ضمنها بفضل الله سبحانه وتعالى ليلة في بيت النبي قالوا لي ان هم بيجتمعوا كل يوم ثلاث وهم قاعدين قدامي دلوقتي وشايفيني آه، بنجتمع كل يوم ثلاث في بيت واحد من اهل المنطقه نتلازم عنده على العشاء و... ونقعد نتفرج على ليله في بيت النبي الثلاث اللي بعده في بيت تاني وهكذا بيقولوا لي ومعممين الموضوع دوت في اغلب بلدان اوروبا بفضل الله سبحانه وتعالى فعايز اقول ان آه، اخويا وحبيبي آه، احد المصورين ربنا يجازيهم كل خير يا رب العالمين بيسالني لينا ثواب في الموضوع ده قلت له طبعا لان هم هناك ما بي- بيقولوا ما بنشوفش غير قناه اقرا فالاربعه اللي اسلموا واللي هيسلموا ان شاء الله ان شاء الله يكون في ميز- ميزان حسنات القائمين على هذه القناه المباركه واللي مصور و- و- وحتى اللي بيقدم لنا كوبايه الميه الكل ان شاء الله كل حاجه في ميزان حسناتكم ربنا يجازيكم عنا كل خير لسه بقول قبل الفاصل ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بدات بالحب وانتهت بالحب احنا طبعا في انتظار ايميلاتكم وفي الفاصل الاخير ان شاء الله في انتظار اتصالاتكم بدأت بالحب بضمة سيدنا جبريل لما ضمه بكل حب في الغار وقال اقرأ إلى آخر الحديث وانتهت بالحب بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ورأسه في حجر أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقصة الدعوة كلها بدأت بحب وانتهت بحب علشان كده لازم الدعوة كلها توصل بحب وانتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان رفيقا ورحيما بكل الناس مسلمين ومشركين لدرجة انه ان مولى عز وجل بيوصفه بيقول له انت هتموت نفسك عليهم علشان يسلموا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هتموت نفسك من الحزن عليهم يا رسول الله عشان يسلموا قد إيه المسلم والداعية بالذات لازم يكون قلبه كبير عشان كده قلت لكم الدعاء في أوروبا لازم يكون عندهم صبر وحلم ولازم يكون عندهم رحمة شديدة جدا جدا بالناس علشان ربنا يبارك في دعوتهم عايز أقول حاجة مهمة جدا في حلقة النهاردة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه بأنه عرفه فقه النفس ومفاتيح القلوب أنا هذكر لكم فقط عشر مفاتيح من التي كان يملكها النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفتح بها القلوب والناس تسلم وتدخل في دين الله سبحانه وتعالى تلك عشرات كاملة أما بالنسبة للمفاتيح فالنبي يملك آلاف الآلاف من مفاتيح القلوب صلى الله عليه وسلم أول مفتاح إيه هو أول مفتاح؟ خد بالك من حاجة يعني مفتاح لكل واحد انا عارف فلان ده ايه مفتاح قلبه ازاي ادخله ادخله من انهي مدخل عشان ربنا يكرمه ويحب الاسلام ويدخل في الاسلام ممكن واحد يبقى مفتاحه المال تديله فلوس يسلم وده مش معناه بقى ان احنا هنجيب الناس ونقول لهم خدوا فلوس عشان تسلموا لكن انا بقول لك في حالات استثنائيه احيانا يكون واحد لما تعطيه وتكرمه مش مقايضه يعني مش انا هديله مش هجيب واحد بقى كده واخد بالك واقول له خد فلوس عشان تسلم لا اقصد ان انت ممكن تعطيله مال او هديه فالمال او الهديه بدون ما تطلب منه اي حاجه بالمره ممكن تكون سبب في ان هو يحب الدين ويسلم وضحت كده لحسن حد يقول ده الشيخ بيقول بقى نديلهم فلوس عشان يسلموا لا انا ما بقولش كده وحاشا لله ان احنا نرخص ديننا لدرجه ان احنا نعطي فلوس عشان الناس تسلم لا ده ان ما كانش يسلم عن عقيده وعن حب احنا ما يلزمناش اسلامه انما قصدت ان ممكن ياتي القلب ده ويتفتح عن طريق هديه عن طريق عطاء معين عن طريق حاجة معينة بتقدمها ولو كانت حتى خدمة شوف الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لسه ما أسلمش فبيقول له يا محمد أعطني مما أعطاك الله النبي كان لسه عنده مجموع كمية غنائم كبيرة جدا حاجة من حظ هو من الخمس بتاعه فقال له انظر إلى ما بين الجبلين قال له هناك غنم غنم مالية ما بين الجبلين تخيل حضرتك جبل كبير وجبل تاني بعيد عنه وما بين الجبلين الأرض كلها مفروشة غنم فقال أجل قال خذها طبعا الراجل مش مصدق نفسه اخد كل الغنم يعني آلاف الأغنام اخدها طبعا الراجل ما شاء الله كان يعني كان قنوع جدا وزاهد جدا ما سابش ولا حتى شاه واحدة خدهم كلهم وطلع على القبيلة بتاعته لكن النبي فاهم ان القلوب دي لو اتفتحت أغلى عنده من كنوز الدنيا لأن هو نفسه اللي علم الصحابة كده قال كما في الصحيحين والذي نفسي بيدي لأن يهدي الله ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها فالراجل لما خد شوية الغنم الكتيرة ديت وطلع على القبيلة بتاعته الراجل من فرحته وقف يصرخ فقال لهم يا قوم فطلعت القبيلة كلها قالوا له ماذا تريد قال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ده ما بيخافش من الفقر ابدا والا لو كان بيخاف من الفقر كان اداني غنمايه 2 10 100 انما يديني الاف الاغنام دي حاجه مش طبيعيه فاسلمت القبيله كلها عن بكره ابيها بشويه غنم ده مفتاح من مفاتيح ممكن حضرتك وممكن حضرتك تشوف واحد مش مسلم او انت تشوف واحده مش مسلمه وهديه كده بسيطه وتروحي تخبطي عليها جارتك مثلا زميلتك في الشغل زميلتك في في الدراسة وتخبطي عليها وتقول لها اتفضلي وتقدمي لها هدية كده بسيطة كده جميلة ويا سلام لما تقدمي الهدية ويعني ويبقى البسمة كده مرسومة على الوجه كده ما يبقاش الهدية ومكشرين يعني او الهدية وعلى الله يثمر يعني لا احنا ايه عايزين اسلوب برضه يكون راقي كده وجميل هنقدم الهدية الهدية ديت ممكن تخلي الانسانة ديت تراجع نفسها ألف مرة وتقول ايه اخلاقيات المسلمين الجميلة ديت سبحان الله يعني الواحد محتاج فعلا محتاجين نعمل دروس بجد أنا كنت عامل أكتر من 30 درس على ما أذكر عن فن الدعوة إزاي إن إحنا فعلا نستقطب قلوب الناس دي محتاجة دروس كتيرة جدا جدا طيب المفتاح الثاني ممكن إنسان يكون مفتاحه القوة وإحنا كلنا عارفين طبعا أن النبي كان قوته صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف رجل فقد ثبت عند البخاري أن أنس بن مالك قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة أربعين رجلا في رواية أبي نعيم في صفة الجنة أربعين رجلا من أهل الجنة الرجل من أهل الجنة قوته قد إيه في الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة مئة رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع 140 4000 لذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف رجل وعلى الرغم من ذلك لم يستعمل هذه القوة إلا في الخير صلى الله عليه وآله وسلم يجي له واحد مصارع مشهور جدا في أرض الجزيرة اسمه ركانة ركانة ده ما كانش حد يقدر يقف قدامه أبدا أي واحد عايز يصارع يقف قدام ركانة ده رجليه تترعش كده فكان يمسك أي واحد ويمطرحه أرضا في ثواني فلما عرض عليه النبي الإسلام فقال له لا أسلم حتى تصارعني فإن صارعتني, فإن صارعتني أسلمت أنا راجل قوي جدا وما أقبلش أن أنا أتعامل مع أي حد أضعف مني لو صارعتني أنا القوة ديت يعني تفتح قلبي لو صارعتني يعني أسلم على طول فقام النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمام ركانة وراح ماسكه ورفعه فوق وراح منزله على الارض فالراجل زي ما تقول يعني اتكسف من اللي حصل يعني هو اول مره في حياته يتضرب فقال له لا لا لا انما اخذتني بغته عارف انت لما اتنين بيصارعوا بعض يقولوا لا لا لا انت انت خدتني كده ب... ب... وانا مش واخد بالي قال له طب خلاص مره تانية فراح النبي عليه السلام مره تانية راح رافعه برضه ورمى على الارض قال له لا برضه اخذتني بغته يعني برضه ايه يعني ايه الثالثه ثابته في المره الثالثه اراد ان يصارع النبي فاخذه النبي ايضا ورفعه وراح هبده على الارض بقى فقال له لا خلاص كده يعني ايه وضحت كده اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي مفتاح من ضمن مفاتيح مفاتيح القلوب ده مش معناه طبعا بقول لحضرتك هات واحد وهبده علقه عشان يسلم يعني انا قصدي ايه يعني قصدي ان في واحد مفتاحه القوه لما يشوفك قوي قوي في ايه قوي في جسدك بس لا ما قصدت هذا ممكن واحد كافر مش مسلم ويراك كمسلم ما شاء الله قوي في علمك قوي في ذكائك قوي في قوي في كل حاجه قوي في, في مادياتك قوي في في في امكانياتك وفي انجازاتك وفي نجاحاتك لما يشوفك قوي ما هو النبي قال كده المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير يبقى اذا المؤمن القوي خير مش القوي بقى في الجسد لا قوي في ايمانك قوي في ثباتك على مبدأك قوي في اخلاقك قوي في كل حاجه فالقوة هنا اللي أقصدت بيها القوة في كل حاجة لكن أعطيت مثال فقط لقوة الجسد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه القوة في فتح قلب هذا الرجل اللي اسمه ركانة الحاجة الثالثة ممكن واحد يكون مفتاحه البسمة ودي أجمل مفتاح في الدنيا دي كلها يا جماعة ولذلك أنا من أكثر من 20 سنة وأنا أرفع هذا الشعار وبقول لكل إخواني وأحبابي ارفعوا شعار البسمة والرحمة مفيش أجمل من البسمة والرحمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك طب والبسمة تبسمك في وجه أخيك صدقة واحنا قلنا قبل كده الأطباء قالوا ان البسمة تحتاج لعضلتين فقط في الوجه يشتغلوا أما التكشيرة بقى عشان تكعبلها وتجيب الحتة دي على الحتة دي وتعمل ال 111 محتاجة شغل 14 عضلة وده كلام الأطباء طيب في الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد رجل ما لسه ما أسلمش وراجل كبير جدا في السن سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا فتبسم النبي مع إن ده مش موطن بسمة يعني موطن واحد كبير في السن سنه داخل على 100 سنة ولسه بيعمل المعاصي أقول له يعني ما يصحش كده عيب كده يعني يعني ده أنت راجل بعض الناس ممكن يقول له كده رجل بره ورجل جوه يعني خلاص يعني فاهم ازاي وممكن واحد يقول له ده انت يعني فاي كلمه ممكن تضايقه لكن النبي ما عملش كده النبي راح متبسم في وجه الرجل وقال له اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال اشهد قال ابشر فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات الرجل عايز يقول له يا رسول الله انت مش واخد بالك انا يعني انا ده, ده انا في حاجات كتير عاملها صعب قوي قال له وغدراتي وفجراتي قال له وغدراتك وفجراتي فقال الرجل يكبر الله أكبر الله أكبر والنبي يمسح على لحيته ويبتسم صلى الله عليه وسلم ده كان مفتاح قلبه البسمة البسمة وياما ناس أسلمت بسبب بسمة وياما ناس التزمت بسبب بسمة ابتسموا في وشوش الناس والله الذي لا إله غيره هي دي السحر الحلال انت ممكن تبتسم في وش مسلم وغير مسلم بنية الدعوة ممكن ربنا يفتح قلب مسلم مش ملتزم او يفتح قلب واحد مش مسلم فيسلم يبقى في ميزان حسناتك ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم رقم أربعة واحد يكون مفتاحه الحلم ان هو يجهل عليك فانت تحلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم جاله واحد اسمه زيد بن سعنة زيد بن سعنة ده حبر من أحبار اليهود عالم من علماء اليهود في يوم من الأيام النبي استلف منه 20 صاعا من, من تمر وبعدين قال له مثلا هدهم لك مثلا يوم كذا الراجل راح قبلها بأسبوعين ثلاثة يعني راح متعمد يروح يطلب الحاجة بدري فبيقول للنبي إيه إنكم بنو عبد المطلب قوم مطل في الأداء دايما كده تمطلوا في الأداء وما تدفعوش الحاجة بدري فإذا بعمر بن الخطاب واقف جنب النبي فقال له أتقول هذا يا عدو الله لرسول الله وأنا أسمع وأرى والله لولا أني أخشى غضبه لأطحت بعنقك كنت يعني لولا أن أنا خايف النبي يغضب علي لكنت طيرت رقبتك فإذا بالحبيب المصطفى يقول ما أردنا منك هذا يا عمر قال وما أردت يا رسول الله قال أردنا منك أن أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء خذه يا عمر إلى بيت مال المسلمين وأعطيه عشرين صاعا من تمر اللي هم بتوعه وزده عشرين صاعا من تمر جزاء ما روعته فماشي عمر بن الخطاب مع زيد بن سعنة وهو لا يعرفه فزيد بن سعنة بيقول له ألا تعرفني يا عمر قال لا من أنت قال أنا زيد بن سعنة قال خيبك الله حبر اليهود إيه اللي خلاك تعمل كده مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال له والله يا عمر لقد قرأت صفة النبي كاملة في التوراة فعلمت أنه يسبق حلمه جهلة وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمة خد بالك بيقول له لقد وجدت كل صفاته إلا حاجتين حبيت أتأكد منهم اللي هم أنه يسبق حلمه جهلة وأنه لا يزيده شدة الجهل إلا حلمة أما وأني قد رأيتهما فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نكمل مفاتيح القلوب ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
تعالوا نزور بيت الرسول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ال- بعد الفاصل اللي جاي في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم إن شاء الله ونسعد بسماع صوتكم بعد غياب طويل عايزين نقول حاجة يا جماعة لما بذكر العشر المفاتيح ديت التي يعني آه، كان النبي يفتح بها القلوب آه، ربنا بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلما أقول واحد مفتاح المال يبقى معناها إن أنا بقول لك خد بالك وخدي بالك لو قدمنا هدية لواحد مش مسلم أو لمسلم ويكون عاصي آه، بعيد عن الطاعة فده بيكون سبب إن شاء الله يكون ده مفتاح لقلبه خد بالك الحاجة التانية بنقول في واحد مفتاحه القوة القوة لما نكون احنا عندنا ثبات على ديننا عندنا قوة في إيماننا قوة في عقيدتنا في أخلاقنا قوة في, في, في, في نجاحنا كل ده ممكن يفتح قلوب الناس اللي حوالينا لما يشوفوا مسلم ناجح مسلم ما شاء الله بيعمر الكون مش مس- مسلم ما شاء الله عنده قدرة على ان هو ما شاء الله يبتكر ويعلم الناس بفضل الله بيكون سبب في فتح قلوب هؤلاء الناس لما بقول ان النبي عليه السلام كان من ضمن مفاتيحه البسمه لما اقول لك ابتسم في وشوش الناس بفضل الله تفتح القلوب لما اقول لك ان واحد ان النبي عليه السلام كان من ضمن مفاتيحه الحلم عايز اقول لك احلم على الناس لابد ان تحلم على الناس وان انت لما الناس تسيء اليك تحاول بقدر الامكان انك تقابل الاساءه دي بالاحسان او على الاقل ان انت تكون على الحياد لا تسيء له ولا تحسن له بس المهم ان انت ما تكونش سبب في اغلاق هذه القلوب من ضمن المفاتيح مفتاح السمت الطيب والخلق الحسن اكتر الناس يا جماعه اللي بيكونوا عارفين الانسان مين زوجته واصحابه شوف النبي عليه السلام زوجته خديجة رضي الله عنها وارضاها اللي مجرد ما عرض عليها النبي الإسلام أسلمت في أول لحظة وكانت أول امرأة تسلم رضي الله عنها وارضاها لأنها أصلا لما نزل الوحي النبي بيقول لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر صلى الله عليه وآله وسلم بتقول له اللي زيك لا يمكن ربنا يخزيه أبدا فهي شافت مكارم الأخلاق كلها مجتمعة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده لما عرض عليها الإسلام أسلمت في التو واللحظة أبو بكر الصديق يعني يقول لك ما جربت عليه كذبا قط ابدا ولذلك حتى في رحله الاسراء والمعراج قالوا له يعني يزعم صاحبك انه اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى السماوات السبع وكل ذلك في ليلة ونحن نضرب أكباد الإبل إلى ال- ال- ال- إلى بلاد الشام في شهر كامل قال إن كان قال فقد صدق لأنه ما جربنا عليه كذبا قط صلى الله عليه وسلم لدرجة أن المشركين نفسهم كانوا يقولوا عنه صلى الله عليه وسلم إنه الصادق الأمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ولذلك عبد الله بن سلام وكان حبر من أحبار اليهود الحديث رواه مسلم بيقول لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه يعني أسرعوا إليه وكنت في من انجفل إليه فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب سمت الإحسان ربنا بيجعله على وجه من يشاء من عباده وده سب- سبب القبول لواحد من الدعاة مثلا أو لنبي من الأنبياء صلوات ربه وسلامه عليه شوف سيدنا يوسف وهو في السجن وداخل في جريمة صعبة جدا جدا ورغم ذلك الاثنين اللي كانوا معاه في السجن قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين رغم انهم عارفين هو داخل في جريمه صعبه جدا وهو طبعا داخل ظلما وعدوانا ولكن سبحان الله برضه على وشه سمه الاحسان عليه الصلاة والسلام من ضمن المفاتيح الجميلة التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عمر بن الخطاب كان ليه شوكة كبيرة قوي والنبي كان نفسه انه يسلم يا إما هو يا إما أبو جهل فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بعمر بن الشام فأسلم عمر بن الخطاب فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم بفضل الله ثم بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ده يعلمنا إن إحنا لو شفنا واحد مش مسلم بدل ما ندعي عليه ما تيجي ندعي له النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لما جاءه الصحابة وقالوا له يا رسول الله لقد اشتد أذى المشركين ألا تدعو الله عليهم قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شوف قد ايه فانتوا نفس الحكايه بدل ما اشوف واحد ما هوش مسلم واقول ربنا ياخده او ربنا ينتقم منه او ربنا يورينا في يوم طب وليه ما دام الدعوه طالعه من الفم ما تخليها احسن بدل ما اقول يا رب خده اقول يا رب افتح قلبه للاسلام يا رب اشرح صدره للاسلام يا رب يا رب يا رب اقعد ادعي له لعل وعسى يمكن دعوه تكون صادقه تصادف القبول فيكون ده في ميزان حسناتك فيسلم او لو واحد عاصي او لو حضرتك شفت واحده مش مسلمه او واحده عاصيه ادعي لهم لعل وعسى ربنا يهديهم فيكونوا في ميزان حسناتك بدعوه بفضل الله سبحانه وتعالى رقم سبعة من ضمن المفاتيح اللي استخدمها النبي عليه السلام مفتاح فتح باب الامل احيانا يجي لك انسان يائس واحيانا يجي لك انسان يأسى يأسان من نفسه يأسان من ذنوبه يأسان من حياته يأسان من حاجات كتيرة جدا خايف من آخرته بيقول أنا مش ممكن ربنا يغفر لي اللي زي مش ممكن يورد على جنة افتح له باب الأمل قول له ليه لعل وعسى يا أخي يمكن لما تلتزم أو لو كان مش مسلم يمكن لما تسلم ربنا يجعلك أفضل مننا ألف مليون مرة يا سلام هو كان في أكتر من عمر بن الخطاب اللي كانوا بيقولوا لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب ورغم ذلك يسلم ويقول النبي في حقه بعد ذلك لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه عمرو بن العاص بعد 21 سنة كفر وحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم فلسه جاي عشان يسلم فبيقول فالنبي مد إيده فراح عمرو بن العاص سحب ايديه فقال له ماذا بك يا عمرو قال اشترط يا رسول الله قال ماذا تشترط قال اشترط ان يغفر الله لي ما انا مش معقول امد ايديا واسلم ويبقى كل البلاء اللي انا عملته في 21 سنه يبقى مكتوب في ميزان سيئاتي قال اما علمت يا عمرو ان الاسلام يجب ما قبله وان الهجره تجب ما قبلها وان الحج يجب ما قبله يعني انت مش عارف ان انت بمجرد ما اسلمت خلاص بقيت صفحه بيضه ما عليكش ولا ذنب خالص فعمرو بن العاص بكى وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يجي برضه للنبي عليه الصلاه والسلام في نفس برضه نفس التوقيت دوت في فتح مكة يجي له حكيم بن حزام اللي كان في عداوة ضد النبي 21 سنة رغم ان هو كان صديقه في الجاهلية وجاي للنبي عليه السلام فبيقول له يا رسول الله كنت أتحنث في الجاهلية في خير كتير قوي عملته في الجاهلية قبل, قبل ما أسلم فهل يعني هل لي نصيب فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تبسم في وجهه قال أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم وفي رواية قال له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى قال أجل يا حكيم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبل إلى آخر الكلام فقال حكيم أشهدك يا رسول الله أني ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك وظل هكذا حتى مات وفي آخر لحظة كان ممسكا بكتاب الله ويقول أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك فده مفتاح من ضمن المفاتيح افتحوا باب الأمل للناس تلاقي واحد عاصي أو تلاقي واحدة وقع في معصية أو حد مش مسلم افتحوا لهم باب الأمل إن أنتوا لو أسلمتوا ربنا يبدل سيئاتكم حسنات إن أنتوا لو التزمتوا ربنا يبدل سيئاتكم حسنات أسلمت على ما أسلفت من خير والثاني إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما من ضمن المفاتيح احنا قلنا سبعة فاضل لنا ثلاثة من ضمن المفاتيح المفتاح الثامن مفتاح العفو ان حد يسيء لحضرتك وانت تعفو عنه وتسامحه لما تسامحه انت تقدر على ان انت تعاقبه او لما انت تسامحي صاحبتك اللي بتسيء لك او حتى واحده مش مسلمه لما تسيء لك وانت تسامحيها وانت قادره ان انت تنتقمي منها يا سلام بيبقى ليها وقع في القلب لا يخطر على قلب بشر وبيكون سبب في فتح القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى كلنا عارفين عكرمة بن أبي جهل ابن أبي جهل اللي هو يعني عاد النبي سنوات طويلة جدا وعلى الرغم من ذلك لما دخل النبي يوم فتح مكة عكرمة راح هرب وركب مركب جت أم حكيم زوجة عكرمة وقالت للنبي يا رسول الله ألا تؤمن عكرمة حتى يأتي فيسلم قال قد أمنته فراحت عشان تقابله كان بقى ايه المركب بتاعته كانت هتغرق وربان المركب قال والله انه لا ينجيكم هنا الهتكم التي تنحتونها وانما لا ينجيكم الا الله فقال حكيم والله لئن كان لا ينجيني الا الله فلله عل- فلله علي عهد إن أنجاني أن أعود فلأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فعادت المركب مرة أخرى إلى البر وقابل عكرمة زوجه أم حكيم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطأطئ رأسه وهو يبكي ويقول يا رسول الله أيغفر الله لي فقال يا حكيم فقال له يا عكرمة أما علمت أن الإسلام يجب ما قبل إلى آخر الكلام فقال له والله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك كل ده بفتح باب الأمل وبالعفو بفضل الله سبحانه وتعالى لما عفى عنه كان ممكن يعاقبه لأن النبي في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح أنه عند فتح مكة أمن كل الناس إلا أربعة من الرجال وامرأتين وقال إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأستار الكعبة كان من ضمن الأربعة عكرمة يعني النبي أهدر دمه ورغم ذلك لما جت زوجته وقالت له أمنه فأمنه فلما أمنه وعفى عنه كان سببا في إسلامه بفضل الله سبحانه وتعالى عمير بن وهب انتوا عارفين قصته اللي اتفق مع صفوان بن أمية ان هو يكفل أولاده ويدفع دينه وهو يروح بقى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وراح للنبي وكان عنده حجة بقى خد معاه فلوس لأن ابنه كان مأسور في غزوة بدر قال لو ظبطني أقول له أنا جاي إيه أدفع إيه الفدية بتاعت ابني فلما يعني رآه عمر بن الخطاب دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي ما عندك يا عمير قال جئت من أجل فكاك أسيري قال وما هذا السيف الذي في رقبتك لما أنت جاي تفك الأسير جايب السيف معاك ليه فقال له قبحها الله من سيوفه هل نفعتنا في يوم بدر ده احنا اتضربنا في يوم بدر واتقتلنا و- فقال له بل جلست مع صفوان بن أمية في الحجر وقلت له كذا وقال لك كذا وقلت له إني ذاهب لقات- لقتل محمد صلى الله عليه وسلم والله حائل بيني وبينك يا عمير فقال عمير والله ما أخبرك بذلك إلا الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي في ساعتها رغم أنه عارف أنه كان جاي يقتله قال لهم أحسنوا إلى أخيكم وأطلقوا له أسيره وفقهوه في دين الله سبحانه وتعالى نفس الموقف يا جماعة ك- كما تذكروا لما ثمامة بن أثال أيضا اللي كان حاول يقتل النبي أكتر من مرة وأسره الصحابة وربطوه في السرية في المسجد والنبي عدى عليه ثلاث أيام ورا بعض ماذا عندك يا ثمامة عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت ثلاث أيام يسألوا النبي يقول للصحابة أكرموا ثمامة في اليوم الثالث قال لا نريد شيئا أطلقوا ثماما فأطلقوا ثمامة مشي مكان كده قريب عشان ما حدش يظن ان هو أسلم خوفا فمشي مكان قريب واغتسل وعاد إلى النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال والله يا رسول الله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وما كان من دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي وما فيش أعظم من هذا المفتاح العظيم ب- من باب العفو من- ما فيش مثال أعظم من يوم فتح مكة لما النبي دخل ولقى كفار مكة اللي أذوه وضربوه ووضعوا سلة الجزور على ظهره ورموا التراب فوق رأسه وطردوه من مكة واتهموه في عرضه ودبروا تسع مؤامرات لقتله وإذا بالحبيب المصطفى يقول ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء الله شفت قد ايه العفو لما حد يسيء لك أو لما حد يسيء لك ونعفو بيكون سبب في فتح القلوب فاضل مفتاحين بس نقولهم بسرعة كده مفتاح الوفاء لما يكون إنسان عنده وفاء للناس أي حد يحسن إليك اوعى تنسى إحسانه أبدا أبدا خلي عندك وفاء وقول أيوة فلان أحسن إلي إيه المشكلة ايه العيب في كده ب- ببس- بنبسط جدا لما اشوف واحد داعيه يقول ايوه انا ادينه بالله سبحانه وتعالى بالفضل اولا ثم لفلان اللي ساعدني ووقف جنبي وعمل وسوى وعلمني ليه ما بيكونش عندنا وفاء في كتير من الاحيان عايزين نكون فعلا اوفياء النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح انه جاءه ابو رافع قال بعثتني قريش الى رسول الله كان جاي كرسول لقريش الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه قال فوقع الإسلام في قلبي أول ما شفته قلت لازم أسلم فقال النبي إني لا أخيس العهد ولا أحبس البرد قال له أنا ما بنقضش عهدي مع حد وما بحبس البرد جمع بريد هو الرسول وما بحبس الرسل عندي فارجع إلى قريش مرة أخرى فإن كان الذي في قلبك ما زال في قلبك فأتي وأسلم مرة أخرى بس ما تكونش جاي كرسول تعال كرجل عايز تسلم فعاد إلى قريش ثم ذهب مرة أخرى إلى النبي وأسلم بين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم آخر مفتاح في عجالة سريعة كده عشان ما نطلش على حضراتكم آه، مفتاح المعجزات أحيانا الإنسان دي مش بتاعتنا بقى دي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا الإنسان آم، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى عايز يسلم لكن نفسه يشوف حاجة تز- يعني تثبت له إن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام سراقة لما مشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام كان عايز ال 100 ناقة اللي قريش قالت اللي يجيب النبي حيا أو ميتا ليه 100 100 ناقة ليه 100 جمل فسراقة فضل ماشي يتتبع أثار النبي لحد ما وصل بالقرب منه ولما أراد أن هو يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم قوائم الفرس بتاعته غرزت في الرمل وده معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بوقع من على الفرس وبعدين مسك ال ال ال الأزلام كده وأخذ يستقسم بالأزلام أقب- أ- أ- أمسكه ولا أمشي ولا أسيبه والأزلام تقول له لا ورغم ذلك هو يخالف الأزلام ويروح مرة واثنين وثلاثة قوائم الفرس تسيخ في الرمل وفي الآخر أمنه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد إليه وشهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى النبي بيقول الكلام ده هو مطارد في الصحراء صلى الله عليه وسلم فكان ذلك سببا في إسلام سراقة آه، في يوم من الأيام جاء أعرابي و- وقصتين كده في دقيقتين بسرعة كده بعد إذن أخويا وحبيبي الأستاذ شريف آه، آه، كان في أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسلم يا أعرابي قال لا أسلم حتى أرى آية فقال له ألا إن دعيت لك شجرة النرجس شجرة النرجس شجرة ضخمة جدا قال له طبعا أسلم فأشار النبي لشجرة النرجس والحديث رواه أحمد بسند جيد الحديث ده واللي بعده واللي بعده فإذا بالشجرة تأتي وخ- وتخض الأرض خضا أي تشق الأرض شقا حتى جاءت عند النبي ومالت ونطقت بالشهادتين ثلاث مرات ثم أمرها النبي أن تعود فعادت فأسلم الرجل رجل تاني يجيله فمعاه ضب الضب ده يعني بيعيش في أرض الجزيرة هو عامل زي التمساح كده بس صغير فالرجل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أتسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله قال لا أشهد لك حتى يشهد لك ذلك الضب يعني كأنه عايز يعجز النبي عليه الصلاة والسلام فنظر النبي إلى الضب وقال أتشهد لي فوقف الضب على رجليه الخلفيتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فأسلم الأعرابي آخر حاجة رجل برضه جاله فبيقول له والله لا أسلم حتى أرى آية فأشار النبي إلى غصن شجرة عالي فنزل الغصن ونطق بالشهادتين ثلاث مرات ثم عاد مرة أخرى فأسلم الرجل يبقى النبي كان بيملك مفاتيح القلوب ربنا اداهاله ويسرها له عشان القلوب تنفتح في منها تسع مفاتيح ممكن أملكها أنا وأنت وإن العلماء ورثة الأنبياء وبلغوا عني ولو آية خد بالك يبقى إذا ممكن نملك المفاتيح ديت لو أخلصنا النية لله ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الإسلام دين عالمي والنبي صلى الله عليه وسلم دعوته عالمية لكن محتاجين ان احنا نكون دعاء الى الله سبحانه وتعالى كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فيا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الى الله على بصيرة وبكل رحمة كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم نلقاكم بعد الفاصل نسمع ان شاء الله اتصالاتكم وايميلاتكم ان شاء الله يعني فاصل قصير ونرجع لكم صلى على حبيبك
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل الأخير والحقيقة الوقت معاكم بيجري بسرعة ومعانا بعض الإيميلات ومنتظرين اتصالاتكم إن شاء الله الأخت أحلام من تونس آه، شيخي الفاضل أسألك بالله أن تدعو لي بحسن الخاتمة آه، ربنا يا رب يرزقنا وإياك وكل المشاهدين حسن الخاتمة ولي طلبين أن توضح لي كيف أحسن التوكل على الله وأن توجه رسالة إلى أمي فهي لا تدعوني أن أصلي النوافل خوفا علي التوكل نعمة عظيمة جدا جدا نحسن التوكل بأن احنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لو أحسننا الظن بالله لأحسننا التوكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وبنوجه رسالة ل- لأمنا الغالية ربنا يبارك فيك يا رب العالمين سيبيها تصوم النوافل وتجتهد في طاعة ربنا واحتسب ان كل ده يبقى في ميزان حسناتك ان شاء الله ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين اخت بتقول أنا أخت من الجزائر أتابع كثيرا هذه الحلقات وأرجو منك أن تدعو لي بالصحة والسترة لي ولأخواتي والصحة لأمي والرحمة لي آه، لأبي ربنا يرحم والدك و... ويبارك في والدتك ويديها الصحة ويرزقك يا رب الصحة والسترة إن شاء الله وجميع نساء وبنات المسلمين نور الدين آية أحمد من الجزائر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحبك الله- في الله يا شيخ أحبك الذي أحببتني فيه دروسك وكلامك شفاء للقلوب فتح الله عليك ونفع بك العباد الله يجمعنا مع الحبيب مصطفى يا رب ربنا يجمعنا وإياك والمشاهدين مع النبي في الفردوس الأعلى أسامة من تونس الأخت حياة من إيطاليا السلام عليكم عند حاج خرش شد شد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام أخت حياة
آه، حنا تنتصلوا بك من ايطاليا بغينا نسالوا على الصحه ديالك يا شيخ الله يبارك فيك الحمد لله بخير والله حيت الاسبوع اللي فات كنت جيتي لفرين وحضر بغينا نحضروا لك الدروس ديالك ولكن للاسف قالنا انك آه، اصبت بوعكه صحيه ربنا يبارك فيك يا رب وفي الحقيقه بقى فينا الحال بزاف لان تمنينا اننا نحضروا لك ربنا يبارك فيك يا رب العالمين وكنتمناو انك تكون بخير الان ربنا يبارك فيك الحقيقه فرحنا بزاف ملي شفناك مباشره نعم وكنا كنتمناو نشوفك مباشره هنا عندنا ولكن آه، نعم ربنا يبارك فيك يا رب العالمين انا فعلا رحت فقط يومين في ايطاليا ولظروف صحيه يعني آه، آه، رجعت مره اخرى الى الى باريس وهناك يعني آه، الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمني وخدت علاج سريع كده و- واستكملت آه، يعني مسيرتي الدعويه هناك في فرنسا وربنا يبارك فيكم ونعيدكم ان شاء الله قريبا ننظم لكم دروس ان شاء الله في ايطاليا ان شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين جزاكم الله خير يا اخت حياه آه، الاخت مي السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا شيخ محمود الله يبارك في حضرتك انا فرحانه والله ان انا بكلم حضرتك وانا ربنا بحبك في يفرح الله والله قلبك العظيم يا رب بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم وبجد ضحكتك جميله جدا والله الله وربنا يخليك.
يبارك فيك بجد الله يخليك ويعزك يا رب انا بطلب من حضرتك بس يا شيخ ان انت تدعي لوالدي ان ربنا يرحمه يا رب يرحمه ويرحم والديك وبسال يا رب بس حضرتك ايه العمل اللي انا ممكن اعمله له ان هو يستفيد منه بخصوص الصدقه آه.
الجاريه جميل وبخصوص القران اللي انا ممكن ممكن بقرا له ورد ولا حاجه ده بيوصل له يا شيخ ولا في ناس بتقول ان هو ما بيستفادش من هقول القران لحضرتك حاضر انا يا اخت مي حاضر هو يعني عموما آه، بالنسبه لل- لل- للميت طبعا بينتفع طب ناخد تليفون تاني ونكمل نعم. الاخت ليلى من ايطاليا السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله أهلا.
خير اهلا بحضرتك
اولا شكرا جزيلا على هذا البرنامج الله يبارك فيك يا رب يحفظك اتفضلي يا اخت ليلى يا ريت توطي التلفزيون واسمعيني من التليفون يا اخت ليلى خليه يقص كل شيء اتفضلي اتفضلي
الو انا ما مع ما حضر- بسمع شيء مع حضرتك اتفضلي ايوه لكن لا اسمع اي شيء ايوه طب انا سامعك اتفضلي أيوة.
كلامك.
عندي سؤال بخصوص الزكاة نعم هل تجب الزكاة في الأموال التي بلغت النصاب نعم لكن لم يحل عليها الحول نعم حاضر.
بمعنى أموال تم توفيرها مدة شهرين أو ثلاثة أو أربع نعم.
أشهر مرة فقط نعم طيب خير ان شاء الله حاضر يا اخت ليلى عينيا حاضر آه، بالنسبه للاخت مي ربنا يحفظها بتقول آه، ان والدها توفي اعمل له ايه علشان آه، يعني يوصل له الخير والاجر طبعا يا جماعه من اكتر الحاجات التي تصل الى الميت وينتفع بها جدا جدا الدعاء رقم واحد الدعاء والاستغفار ان احنا ندعي للميت ونستغفر له وبعدين نعمل له صدقه جاريه ايه افضل الصدقه افضل الصدقه كما قال ابن عباس الماء واستدل بقول المولى عز وجل على لسان أهل النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قال ابن عباس فلو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة الماء إذا فأفضل حاجة نعملها المية طيب بالنسبة للقرآن بيوصل ولا ما بيوصلش الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك ق- قالوا إنه لا يصل لأنه ليس هناك نص فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة القرآن للأموات بتصل لكن الإمام أحمد بن حنبل آه، رحمه الله رحمة واسعة آه، قال أنه ممكن يصل بس مش القراءة نفسها قال ممكن يصل ثواب القراءة بمعنى أن أنا لما بقرأ القرآن من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها آه، إلى آخر الحديث فقال ان انا لما ممكن اقرا وبعد ما اقرا اوهب الثواب دوت لفلان لكن خدوها مني بقى الافضل خلينا نشتغل في المضمون يعني اصل هو اجتهاد برضه من الامام رحمه الله رحمه واسعه و- ولم يوافقه عليه آه، سائر الائمه فاحنا بنقول خلينا في المضمون خلينا في الدعاء خلينا في الاستغفار خلينا خلينا في لو هو مثلا كان عليه فريضه آه، في الصيام يعني صيام صيام مش صلاه كان عليه آه، صيام رمضان فاتوا نصوم عنه لو ما حجش ممكن آه، احنا نحج عن نفسنا الاول ونحج عنه بعد كده لو ما اعتمرش نعتمر عن نفسنا ثم نعتمر عنه الى غير ذلك من الصدقات الجاريه خلينا في المضمون اخت ليلى من ايطاليا بتسال آه، يعني ال- بالنسبه للزكاه طب ناخد ام باسم طيب حاضر الاول السلام عليكم
الله ازي حضرتك يا شيخ الله يسلم حضرتك يا ام باسم الله يخليك انا عايزه حضرتك تدعي لي انا واولادي ربنا يبارك لك فيهم ويحفظك ويحفظهم لك و- ويحنن قلبهم عليك يا رب ويرزقك برهم ان شاء الله آمين. الله يخليك يا رب يا شيخ الله بس انا الله يخليك يا شيخ انا انا بس كنت عايزه رقم تليفون حضرتك بترد عليه ضروري الله يخليك طيب انا عشان يعني اكون واضح ومبسم والله انا بس لظروف آه، صوتي والله الصحيه انا استقبل رسائل على التليفون وتقدري تاخديه ان شاء الله من الكنترول لو في اي حاجه مهمه ممكن اخلي ان شاء الله يعني زوجتي تتصل بحضرتك ان انا ظروف صوتي والله تعبانه جدا جدا وانا حتى يعني كنت في فرنسا وكان المفروض ان انا اعرض نفسي على آه، طبيب هناك عشان صوتي لكن والله كانت ظروف المحاضرات كان يوميا محاضرات واحيانا اكثر من محاضره في اليوم فهم قالوا لي ان شاء الله المره اللي جايه ان شاء الله يكون في وقت ان شاء الله للفحص الطبي على صوتي لان صوتي مجهد جدا وتعبان فانا آه، ان شاء الله تاخدي منهم رقم تليفون ترسل عليه الرساله اللي انت عايزاها وان شاء الله نرد عليها آه، اما برساله واما باتصال من زوجتي ان شاء الله لحضرتك ربنا يعز حضرتك. الاخت ليلى من ايطاليا بتقول آه، زكاه المال. زكاه المال آه، المبلغ بلغ النصاب ولكن لم يحول عليه الحول يعني ما عداش عليه سنه ما عداش عليه سنه في عجاله كده سريعه بنقول آه، آه، انت مخيره هو ال- حته انه يحول عليه الحول ده منحه من ربنا لينا علشان ان احنا ننتفع بالمال الفتره دي كلها ثم بعد ذلك نخرج زكاه المال لكن هل يجوز اخراج زكاه المال على صوره مرتبات شهريه دون ان يحول على المبلغ الحول يجوز يجوز ان احنا نطلعها على صوره مرتبات شهريه لو حابين وده من باب تعجيل زكاه المال ودي حاجه ترجع لكم يعني ك- كان الواحد جه على نفسه فمأجورة ان شاء الله ربنا يتقبل يا رب العالمين آه الاخت آه ال- الاخت منال من تونس أحب برامجك كثيرا وخاصة برنامج يوم في الجنة شاهدته في رمضان الماضي آه، وبعدين بتقول ادعي لي أنا وخطيبي أن يتمم لنا الزواج فلنا ثلاث سنوات آه، عايزين نقول فترة الخطبة المفروض تبقى قصيرة قوي ما تبقاش ثلاث سنوات و... وخمس سنوات و... لأن كل ده بيعمل مشاكل وممكن نقع في مخالفات تنزع البركة من الزواج عايزين نقلل الفترة دي يعني م- ما نخليهاش تعدي آه، خمس ست شهور كده تعارف بين الأسر وبين ال- الأخت وال... وال... والأخ كده من خلال وجود محرم لأن هو طبعا الخطبة وعد بالزواج وليست زواجا يعني ما ينفعش يخلو بها ولا يخرج بها ولا يروح يفسحها وياكلوا ذره مشوي وترمس على الكورنيش يعني ما ينفعش الكلام ده خالص فان شاء الله ربنا يا رب ييسر لك و... وييسر لكل اخت مسلمه زوج صالح ان شاء الله ربنا يكرمكم يا رب العالمين آه عايزين ما ننساش برضو الواجب يا جماعه احنا بقالنا كتير بقى يعني مريحين بقى وبقالنا بقالنا فتره كبيره ما التقيناش فنسينا الواجب عايزين ما ننساش ركعتين قيام ليل واعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم مين اللي بيقول كده سيدنا جبريل عليه السلام واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس معنا مين يا أستاذ شريف الأخت صفاء من ليبيا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا أهلا وسهلا
آه، معنا يا شيخ نبي نسألك آه، اتفضلي
نبي نقول لك آه، إن آه، آه، اتفضلي يا أخت صفاء معك آه، تو يا شيخ أنا آه، هي مش كانت نحب أنا لا عايزك بس نحفظ ت- القرآن تمام معلش أنا مش فاهم حاجة خالص يعني حاولي إيه تجمعي ال- السؤال ورا بعض عشان أ- أقدر أستوعبه يا أخت صفاء
تو أنا يا شيخ آه، كنت من قبل من زمان آه آه، كنت آه، حضنت مرتين سيدنا محمد آه، رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم أيوة ما شفتش وجهه طبعا نعم ما شفت يعني صورته يعني آه.
مرة حلمت يعني فيها إنه قاعد في خيمة واحد أخته وأنا قاعدة مع اثنين كأنهم شريرين هيك معلش انا اسف والله يا اخت صفاء انا الصوت مش واضح خالص سامحيني والله انا مش مش قادر افهم ال- ال- صياغه الكلام لو حضرتك تعيد الاتصال مره تانية ان الصوت مش واضح سامحيني والله انا اسف والله الاخت فايزه السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اشوف محمود لو سمحت بقول لحضرتك انا من يوم ما جوزي توفى انا بطلت صلاه انا كنت ملتزمه جدا في الصلاه الله يرحمه رحمة واسعة يا رب العالمين اللهم امين يا رب نعم، اللهم نعم.
امين يا رب نعم فانا بطلت كنت بصلي ما ما كنتش بصيب فردي يعني الحمد لله ملتزمه ربنا وقيام يكرمك.
ليل الحمد لله يعني نعم نعم فانا من يوم ما هو توفى انا انا بطلت صلاه خالص طب ليه- ليه ايه ايه العلاقة يا اخت فايزة بين بين وفاته مش وبين عارفه ترك والله الصلاة؟
مش عارفه جاتني حاله كده مش عارفه صراحه ما اعرفش نعم طب اقول لك حاجة حلوة قوي آه.
هو عموما ربنا يبارك فيك ويحفظك عندك اولاد اه عندي ثلاثه عندي محمد ربنا وساره يحفظهم وفهد لك ربنا يحفظهم لك ويبارك فيهم يا رب يا العالمين رب يخليك عارفه حضرتك لما لما ربنا ذكر قصة ال- الغلامين اليتامى اللي في سورة الكهف ازاي ربنا سخر لهم نبي اللي هو الخضر ورسول من اولي العزم الخمسة اللي هو موسى عليه السلام ان هما الاثنين يبنوا الجدار لليتيمين عارفه ع- يعلق في اخر الايه بيقول ايه وكان ابوهما صالحا فصلاح الام والاب بينتفع به الاولاد فانت على الاقل اولا احنا بنصلي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ننظر الى ان احنا صلاحنا احنا كاباء وكامهات بيكون بفضل الله خير للاولاد فانت صلي عشان اولادك لما يشوفوك بتصلي هيصلوا زيك وعشان ربنا هيحفظ اولادك بصلاتك بفضل الله سبحانه وتعالى وعشان ربنا هيكرمك وجوزك ان شاء الله يعني آه، يعني آه، ان لم تتزوجي بعد فجوزك ان شاء الله او زوجك ربنا يجمعك بيه في الجنه ان شاء الله كان هو رجل صالح وانت تبقي اخت صالحه ان شاء الله ونحسبك كذلك ان شاء الله فتدينا وعد دلوقتي ان شاء الله اختي الفاضله ان من من الان ان شاء الله يخلص الحلقه ان شاء الله قومي صلي المغرب والعشاء وابدأي ان شاء الله معاكي من صلاه الفجر بقى ان شاء الله وداومي وربنا يكرمك وندعي لك ان شاء الله الليله دي في الثلث الاخير ان ربنا يثبتك ويثبت كل مسلمه ومسلم آم، يعني على الصلاه وعلى العباده ان شاء الله. الاخت نجاة السلام عليكم جزائر.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الأحوال؟
الحمد لله.
آه لو سمحت أريد رقمك نعم. حاضر.
آه، في, في الكنترول أحتاجك في م- اتفضلي يا لو أخت نجاة.
سمحت أحتاجك في موضوع آه، خاص أردت أن تراسلني أنت شخصيا اتفضلي ان شاء الله خدي الرقم من الكنترول تحت امرك اخت نجاة. آه، قلنا يا جماعه عايزين مين؟ الاخت منى من مصر السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ماشي يا فندم مع حضرتك انا معاكي أنا- الو اتفضلي اكلم فضيله الشيخ حضرتك معاك ان شاء الله الشيخ علاء فضيله الشيخ محمود معايا ان شاء الله معاك اخوك ازاي محمد.
حضرتك يا فضيله الشيخ ربنا يبارك في حضرتك ربنا يا رب يعزك ويسترك يا رب.
ربنا يجعل هذا العمل كله في ميزان حضرتك يا في رب، ميزان حسناتك آمين.
ان شاء الله امين يا رب العالمين بعد اذن حضرتك بس يا فضيله الشيخ انا كنت عندي سؤال بس حضرتك انا اتفضل.
اخويا لسه متوفي قريب ثواني يا نعم.
ماما بس حضرتك يعني احنا من ساعه ما توفى نعم.
وهو يعني هو بس حضرتك انا انا يعني لسه بس كان حلمت ليه حلم من يومين ان هو انا شفته في في في, في زي خشبه حضرتك كده في الاوضه وانا نعم.
شفته بيبتسم و- وبيبص للسما بس بيضحك جامد فحضرتك هي بشرى ال- الميت في ال- في المنام يعني حضرتك هي رؤيا الميت يعني هي بشرى حضرتك ولا ان شاء الله طبعا بشرى طيبه ان شاء الله آه، ربنا يكرمك ان شاء الله وي... ويجعله شافعا لكم يوم القيامه ان شاء الله ويلحقنا به ويلحقكم به على في الفردوس الاعلى ان شاء الله مع الاحتساب ومع الصبر ومع الدعاء ليه ومع كثره العمل الصالح كل ده ان شاء الله يكون سبب دايما يا جماعه بنقول فراق الأحبة صعب جدا لكن ال- اللي أصعب منه إن يكون الفراق ده في دنيا وآخرة إحنا بنقول لو فرقناهم في الدنيا ما نفرقهمش بقى في الآخرة يبقى ربنا يجمع بينا بينا وبينهم في الجنة كده ونقول لهم فاكرين لما آه، يعني سبقتونا و- وكنا حزنين عشانكم وإلى غير ذلك يبقى ما نخليش الفراق فراقين خليه فراق واحد كفاية قوي في الدنيا ونجتهد في العمل الصالح لحد ما ربنا يكرمنا ويلحقنا بيهم على خير بفضل الله الأستاذ هاني من الأردن السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ازيك يا اهلا شيخ محمود يا اهلا وسهلا وح- والله بحبك في الله يا شيخ محمود احبك الذي احترم فيه ربنا يخليك ادعي لي برحمه ربنا يا رب ربنا يا رب يرحمنا ويرحمك يا ويرحم رب جميع المسلمين يا والخلف رب الصالح يا شيخ محمود وانا بحبك في الاردن كلهم بيحبوك يا شيخ والله محمود يبارك فيهم ونحن نحب شعب الاردن ربنا يا يحفظهم رب ويبارك فيهم يا انا رب مصري انا مصري يا اهلا بيك يا اهلا بيك اهلا بكل يا ال...
رب بكل ادعي لي المسلمين يا رب برحمة ربنا العالمين يا شيخ محمود يا رب وربنا يا رب يفرج عنا وعنكم الهموم ويفرج يا رب هم اخواننا في سوريا يا رب ويفرج الخلف هم الصالح يا اخواننا شيخ في محمود.
اليمن يا رب العالمين يا رب يحقن دمائهم يا رب يحقن دماء كل المسلمين في كل بلاد العالم يا رب يا رب ما نشوفش مسلم ابدا بتراق منه قطر الدم يا رب العالمين ربنا يحفظ يعني كل المسلمين احنا بنتالم لاي مسلم والله في اي بلد في اي بلد من البلدان كلهم اخواننا كلهم احبابنا آه ما ننساش بقى الواجب ركعتين قيام ليل وصيام الاثنين والخميس ونكثر من الاستغفار والصلاه على النبي عشان ربنا يفرج هموم المسلمين ومعانا الاخت عزه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وطي وبركاته التلفزيون واختي عزة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاضر
واي حد يتصل بس وطي التلفزيون ويتصل ان شاء لو الله سمحت يا شيخ اتفضلي انت لسه برضه معليه التلفزيون
أنا من الفيوم
اسمعيني من التليفون و- و- وقف- و- ووطي التلفزيون يعني أيوه اتفضلي اتفضلي أنا من الفيوم وعندي كوافير نعم وبصراحة وبصراحة خايفة من اه
خايفة خايفة منه يعني عايزة أقفله وفي نفس الوقت هو مصدر رزقي طيب هقول لك حاجه كده حلوه قوي انا خلاص كده السؤال واضح آه انا عايز اقول لك حاجه يا اخت عزه ربنا يبارك فيكي لو فاتحه كوافير خليه كوافير آه يعني ايه لل- للمحجبات لان مش معقول هتزين واحده تخليها على سنجة 10 تخرج الشباب يتفرجوا عليها هتكوني مشاركه في الاثم اه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فأي واحدة تخش عندك تبقى محجبة محجبة ت- ت- تتظبط عندك كده ويكون كل اللي شغالين في الكوافير نساء ايه المشكلة ايه المانع من كده او ان انت في بقى نساء بيعملوا حاجة تانية بقى جميلة بيقولوا خلاص احنا محلات مش هنفتح محلات احنا نشتغل في المنازل بمعنى ايه بمعنى تروح الاخت في بيتها وتعملي لها الكوافير اللي عايزاه وعلى فكرة يعني في الوقت دوت هيبقى الامر اوسع واشمل يعني انت ممكن ت... ت... واحده محجبه هتعمل كوافير قاعده في بيتها لزوجها فقط وممكن تكون واحده مش محجبه وهتعمل كوافير برضه لزوجها مش خارجه بيه لو تاكدت ان هي مش خارجه بال ب- بال... بالمكياج والزينه ديت اعملي لها في بيتها طالما هتتزين لزوجها او هتتزين وهي قاعده وسط محارمها مفيش اي مشكله اما ان احنا نزين واحده ونطلعها الناس يتفرجوا عليها فاحنا كده بنشارك في الاثم والعدوان وربنا يحفظك اخت عزه ويبارك فيك يا رب العالمين ام عدي من الجزائر السلام عليكم ام علي انا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم شيخ محمود عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله أنا أنا أحبك في الله ربنا يحبك ويسترك يا رب آه، ادعي لي يا شيخ ربنا يفرج عنه وعنك الهموم يا رب وعن جميع آه.
المسلمين آه، والله أنا والزوج آه،
اتفضلي وال- آه، أنا والزوج آه، متاعي نعم آه، في مشاكل و...
ربنا يا رب يفرج ادعي هموم.
لي انا عايز يا اقول لك شيخ.
حاجه عايز اقول لك حاجه يا ام علي اي و- والكلام ده مش لحضرتك وبس يعني هو سؤال حضرتك واضح انا عارف عايز تقولي ايه و- و- والكلام ده مش لحضرتك بس لكل نساء المسلمين اي واحده في بينها وبين زوجها مشاكل لابد ان تعلم ان الانسان آه، حينما ي- بيحدث مشاكل بينه وبين حد لابد يكون في حاجه غلط فينا احنا كلنا مش مش مش الزوجه بس ولا الزوج بس ممكن يكون في الاثنين اما معصيه وقعنا فيها واما طاعه مقصرين فيها ما احيانا انسان ما بيشوفش غير المعصيه احيانا ما بيشوفش تقصيره في الطاعه يعني احيانا يقول إيه، الحمد لله ما بعملش معاصي هو فعلا ممكن ما يكونش بيعمل معاصي لكن مقصر في طاعات كتيره جدا وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن وصيتي لحضرتك ولكل واحده بتشكو من زوجها و- او او زوج بيشكو من زوجته ما هو وارد ان يكون من الطرفين ربنا يا رب يحنن قلوب المسلمين على بعض والازواج على بعض ويحببهم في بعض عليكي بسهام الليل والزوج برضه لو زوجته تعباه عليك بسهام الليل قوموا بالليل اسألوا الملك سبحانه وتعالى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء قوم صلي ركعتين بالليل كده وانت ساجدة قول يا رب يا رب حنن قلب الزوجة عليا يا رب اهدهولي يا رب في لحظة في لحظة والله لا يملك الهداية إلا الله سبحانه وتعالى تلاقي الصبحية الزوج كده ما شاء الله بقى حاجة تانية خالص تقول إيه اللي حصل ما تعرفيش هي قدرة ربنا سبحانه وتعالى يبقى قلنا ركعتين قيام ليل يا جماعة ما ننساش وركعتين قيام ليل بقى ال- خصوصا الازواج بقى بالز- ب- بالذات قوموا صلوا كده وادعوا ربنا يكرمكم ان شاء الله الحاجه الثانيه الصيام الاثنين والخميس تمام والدعاء بقى للصائم دعوه مستجابه كده عند الافطار كده يعني حضرتك وكل واحده بتعاني من زوجها او كل واحد بيعاني من زوجته بس ما نعيش على بعض ما يجيش زوجها بقى تقول هصوم بقى وادع وادع عليه او هصلي قيام هقعد بقى اصلي طول الليل وادع لا صلي وادعي له وصومي وادعي له وانت صلي وادعي لها وصوم وادعي لها هو ده المطلوب مننا و- وما ننساش بقى الاكثار من الاستغفار والصلاه على النبي ليه بقول الثلاث حاجات دولت قيام الليل تفريج هموم كبيرة جدا صيام الاثنين والخميس دعاء مستجاب ما شاء الله نك- الاكثار من الاستغفار والصلاة على النبي ده من أعظم أسباب تفريج الكربات مين معانا يا أستاذ شريف الأخت نهال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ربنا يبارك في حضرتك طيب أم أم إيه سهيرة أم بهيرة أم بهيرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله العظيم احنا نحبك في الله أحبك اللي تحتني فيه ربنا يبارك فيك يا رب وصلني هناك عشان نشوفك بتنسى ولكن للأسف آه، قالوا لنا انك آه، تعبت ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويحفظك وإن والله شاء الله العظيم إحنا- ان شاء الله يا هن- رب نرجع يعني.
لكم تاني ايطاليا قريبا ان شاء الله انا معلش انا ما قدرتش اقعد غير يومين والله آه، لكن ان شاء الله نكون قريبا عندكم ان شاء الله في ايطاليا ان شاء الله وهيكون في قريبا ان شاء الله جوله لكل اخواننا لان هم طلبوا مني جوله اكمل جوله في هولندا وفي بلجيكا وفي انجلترا واكثر من دوله لكن معلش يعني كان الوقت يعني صعب جدا ان اكثر اكون اكثر من كده 13 يوم هناك في اوروبا فان شاء الله يكون في وقت قريب كده نخصص كده ولو حتى كل شهر ان شاء الله ثلاث اربع ايام في دوله اوروبيه ان شاء الله وعلى عين آه، يعني على عينينا ان شاء الله نجي لكم لحد عندكم وتحت امركم وانا يعني ربنا يعلم سبحانه وتعالى ان نفسي والله يعني ربنا يقدرنا كده نوصل لكل بقعه في الارض ونوصل دعوه ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. آه، الاستاذ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا ازيك يا شيخ محمود الله يسلمك الله انا يبارك احبك في الله والله حبك الذي احتني فيه ربنا يخليك يا رب.
يعني بالن- بالنسبة للصلاة مثلا أنا يعني في حاجة وقفة كده في الصلاة يعني لما تيجي تقول الله أكبر نعم في وقفة كده قبل ما تقرا الفاتحة نعم عايز أعرف المناسك يعني مثلا و- وأنا بركع وفي السجود نعم فياريت يا شيخ محمود الله يرضى عنك حاضر لان عموما احنا تكلمنا في حلقتين لو تفتكروا الحلقتين اللي فاتوا كانوا بعنوان قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم اتكلمنا عموما على آه، الترغيب في الصلاة ان شاء الله آه، يعني آه، قريبا هنكمل لكم السلسلة بقى في شروح الصلاة ازاي نصلي ازاي ازاي نتوضى ازاي آه، نصلي آه، آه، ازاي نتيمم آه، نشرح لكم برضو آه، يعني برضو الصلاة نفسها والافكار التي تقال دعاء الاستفتاح وأفكار الركوع وأفكار السجود وما بين السجدتين وما بعد التشهد قبل التسليم وما يقال بعد التسليم إن شاء الله نشرح لكم كل دوت إن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم والأستاذ محمد من نيجيريا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طيب آه كان كتير من الاخوه في الفتره اللي فاتت ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين كانوا باعتين لي رسائل على الموبايل على اساس ان كان آه كان تم الاعلان عن الموسوعه الذهبيه للطفل المسلم ودي عباره عن 16 مجلد آه بيتشرح فيه كل حاجه تقريبا في العلوم الدعويه من قصص الرسول لسيره الرسول لاصحاب الرسول لمعجزات الرسول عليه السلام لتفسير جزء عامه ل- لاشياء لقصص الانبياء لكل حاجه بفضل الله معموله في وعقيده الطفل المسلم والفقه الميسر للطفل المسلم وكل حاجه معموله في آه، 16 مجلد يعلم الطفل وهي معموله مش للطفل بس للطفل والكبير لكن هي اصلا معموله عشان مبسطه مكتوب عليه للطفل المسلم فكان ناقص فيها مجلد واحد وكان بيتصلوا بالمكتبه وبيقولوا لهم يعني ايه آه لسه ما فهو الحمد لله خلاص خلص 16 مجلد وموجودين الان بفضل الله سبحانه وتعالى 16 مجلد كاملين بعنوان ال- الموسوعه الذهبيه للطفل المسلم عايزين آه، الاستاذ معتز السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم ازي السلام.
حضرتك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ معتز وتسمعنا آه، انا التلفزيون.
يعني معجب جدا بحضرتك وبجد حضرتك ابتسامتك الله يبارك فيك يا اخي طب حاضر انا هوطي لحظة واحدة آه، يعني انا بجد آه، ابتسامة حضرتك دي بتديني امل بجد وبت يعني بحس ان انا مبسوط جدا بجد انا كان في حاجات كتير فيها مشاكل بالنسبة لي وحضرتك بجد يعني بحمد ربنا يعني بتحسسني ان في امل يعني عكس ناس تانيين بجد فانا والدتي متوفيه بطلب من حضرتك بس ان حضرتك تدعي لها الله يرحمها وكنت عايز بس اعمل لها حاجه صدقه جاريه كده وحضرتك يعني يا ريت لاني انا حاسس ان انا مقصر جدا يعني معاها ربنا يا رب يرحمها ويرحم والدتي اللهم امين يا رب انا متشكر جدا لحضرتك الشيخ محمود انا وانا انا اسف انا اني سعيد طولت هو على يظهر حضرتك ان كل اللي اسمهم محمود كانوا بارين بابائهم وامهاتهم الحمد لله رب العالمين يعني فعايزك يا استاذ محمود تعمل لها صدقه جاريه بشكل حلو قوي اقول لكم على وصفه جميله جدا دايما نضرب في كل مكان بسهم خليكوا اذكياء جدا في الحصول على الثواب واحد يقول مثلا انا هبني مسجد مثلا ب 2 مليون جنيه اقول له طيب او مثلا هبني مسجد ب 500 الف جنيه اقول له طيب بدل ما تبني مسجد كامل ب 500 الف جنيه ادفع في كل مسجد بيتبني 1000 جنيه ستشارك في 500 مسجد بفضل الله سبحانه وتعالى ويبقى في ميزان حسناتك وحسنات الميت اللي انت عامل له دوت وكل ده كل اللي يصلي في ال 500 مسجد او يعتكف او يقرا قران او يغتسل او يتوضا او يذكر الله في هذه المساجد الخمسمائة في ميزان حسناتك عايز أقول اضربه في كل مكان بسهم مكان مثلا آه، مبنى هيتعمل لكفالة اليتامى ادفع فيه 200 300 جنيه مكان تاني كل دير ميه ادفع ان شاء الله حتى 100 جنيه آه، مش عارف مسجد بيتبني ادفع آه، يعني كل باب خير ادفعوا فيه ولو نذر يسير جدا وانووا ان انتم بتشاركوا في الخير دوت هيتحسب في ميزان حسناتكم انا في نظري هيبقى افضل ان انت تبني مسجد واحد فقط كده وهو طبعا خير كبير جدا اوعى ما تفتكروا ان احنا بنزاهد الناس في كده لكن قصدي ان انت شارك في كل مكان وحط ايه يعني آه، آه، بذره كده ونواه في كل مكان ان شاء الله يكون في ميزان في ميزان حسناتكم ان شاء الله رميساء السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ احبك في الله ربنا يحبك ويسترك يا رب العالمين يا شيخ اهدي لي ادعي لي ان شاء الله الله يوفقني في دراستي يا ربنا يوفقك في دراستك و... ويجوزك ويجوز كل اخواتنا ويرزقهم يا رب بالذريه الصالحه قولي يا امين شيخ ادعي لي لزوج اختي لا يصلي يا رب يصلي يا رب ويشرح صدره للصلاه و... ويشرح صدر المسلمين كلهم يا رب لل- للصلاه وللعباده ده النبي بيقول وجعلت قره عيني في الصلاه ربنا يا رب يكرمكم يا رب عايش الوقت يعني ايه آه بيجري معاكم بسرعه احنا قدامنا بالظبط 50 ثانيه في 50 ثانيه عايز اقول لكم بحبكم وبحبكم وبحبكم وبرسل رسالة مرة تانية للجالية الإسلامية في فرنسا وفي أوروبا والله العظيم أنا سعيد جدا بلقائكم وسعيد جدا بيوم لقائنا في المؤتمر بالذات ربنا يا رب يجمعنا على الخير يا رب العالمين و و ونفسنا كده ربنا يكرمنا وندعي البعض بظهر الغيب ادعوا لي وادعي لكم ادعوا لنا ان ربنا يعني ي- ي- يعني يكرمنا ويشفينا ويقدرنا على الدعوه ونوصل ونبلغ دعوه ربنا وسنه نبينا لكل اقطار العالم واوعى ننسى عنوان المحاضره اوعى ننسى عنوانها ال- النبي وعالميه الاسلام بلغوا عني ولو ايه اوعى تنسوا تبلغوا ان كان عندك قدره بالعلم مش بالعلم يبقى بالمال يبقى بالدلالة على الخير دلوا الناس على الخير علموا الناس قولوا في حلقة كذا سواء ليا أو لغيري من الدعاء ربنا يحفظ الجميع يا رب العالمين ربنا يبارك فيك يا رب العالمين آه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دفاه بود ومحباه ولحظة صفاه ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز